وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله لقد عشنا أسبوعا كاملا وسؤال يواجهنا في كل لفتة وفلتة هل أنا من عباد الله الصالحين هذا السؤال الذي طرحناه في اللقاء الماضي ليواجهك كلما أديت طاعة أو كلما وقفت موقفا أو كلما ارتكبت خطيئة ليواجهك السؤال هل هذا يصح من عباد الله الصالحين هل عباد الله الصالحون يفعلون هذا هل عباد الله الصالحون يتعاملون هكذا ويفعلون هكذا ويكون منهم هذا هكذا نعم يظل السؤال يواجهك كلما التفت او رحت او جئت او تكلمت او سكت او نمت او اكلت او كلما فكرت هل هذا تفكير عباد الله الصالحين هل هذا تصور عباد الله الصالحين لهذه الدنيا ولهذه المسألة ولهذه الآخرة إن هذا السؤال إذا عشناه بكينونتنا فصار شغلنا الشاغل فإننا نكون وصلنا إلى أول سبيل لتكون من عباد الله الصالحين الاستشراف لهذه المنزلة أن تستشرف أن تتطلع أن تطلب الثانية أن تطلب هذه المنزلة قال الله فاجتباه ربه فجعله من الصالحين الثانية تأتي هبة محضة من الله وإخوتي رحمة الله واسعة ولا حرج على فضل الله سبحانه الملك قال سبحانه وتعالى يختص وتأمل هذه اللفظة يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم هذا التخصيص والاختصاص هذا الاجتباء والانتقاء والاختيار قال الملك جل جلاله ولقد اخترناهم على علم على العالمين قال سبحانه وتعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اصطفى اصطفاء اختيار اجتباء إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار أخلصناهم اصطفيناهم اجتبيناهم اخترناهم هم أقوام اختارهم الله وقد تتحير العقول كلمتنا المصرية الجميلة قصدي العجيبة قصدي اللي مش جميلة اشمعنا اشمعنا بقى ومع الله يمتنع السؤال لا يسأل عما يفعل حتى أنه تعجب الكبراء فقالوا بصيغة التعجب أهؤلاء من الله عليهم من بيننا سبحان الله العظيم شيء عجيب أن ترى أن الله اجتبى إنسانا واختاره واصطفاه وطهره وصنعه ورفعه واختصه طيب السؤال يا ترى الانسان له دور في كده يعني ازاي ربنا يختارني ابن القيم عقد فصل في اخر كتاب الفوائد اخر فصل في كتاب الفوائد بيقول ايه ثم فكرت هل للتوفيق والخذلان سبب أم هما بمجرد المشيئة لا سبب لهما ها يعني اختيار ربنا الإنسان في سبب أقدر أعمله عشان ربنا يختارني ولا دي مشيئة مطلقة لا دخل لي فيها يختار الله ما يشاء قال ابن القيم عليه رحمة الله فإذا سببهما أهلية المحل وعدمها فهو سبحانه خالق المحال متفاوتة في الاستعداد والقبول أعظم تفاوت سبحان الله العظيم سمعت خطبة الجمعة لشيخ من المشايخ فسبحان الله أثار شبهة عجيبة جدا وأخطر شيء في خطبة الجمعة تحديدا إنك تثير شبهة وما جاوبش عليها الخطر إنك تثير شبهة مطلقا أنت بطلت تخطب ليه أنت اللهم إنا نسألك أن تستعملنا لنصرة الدين اللهم استعملنا لنشر التوحيد والسنة اللهم لا تحرمنا من الدعوة اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة وتابع لنا بين الحج والعمرة ويسر لنا الحج والعمرة وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة اللهم أعنا على الإخلاص والقبول في الحج والعمرة يا حي يا قيوم الشاهد إيه إن أنا بقول في خطبة الجمعة إيه يمتنع إثارة الشبهات ليه ليه ليه ليه لأن خطبة الجمعة يحضرها كل الناس عوام الناس فيهم عوام الناس وسقطهم احيانا انسان تلاقيه بينام نص الخطبة ويصحى ربعها وينام الربع الاخير فممكن يلقط الشبهة وينام ويخرج بالشبهة فقط عشان كده الدليل على الكلام اللي انا بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال خطيب من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يق- ومن يعصهما فقد غوى قال بئس خطيب القوم انت هلا قلت ومن يعص الله ورسوله ما تقولش ومن يعصهما تجمع الله ورسوله في ضمير واحد تقول ومن يعص الله ورسوله لا تخلط ما لله من حق بما للرسول من حق فامتناع سرد الشبهات في خطبة الجمعة مطلب شرعي لكي لا يفتن الناس لأن بعض الناس زي ما قلت لك كده بيسمع الخطبة بيسمع الشبهة وما يسمعش الإجابة أو تلقي الشبهة وتبقى الإجابة ضعيفة فلذلك تضيع والحذر ان لو ضل واحد بيك يضيع كل اللي انت عملته الشبهه اللي اثارها الخطيب ده اللي انا سمعت خطبه الجمعه بتاعته ربنا يكرمه هو شيخ كبير مش صغير شيخ ك- وشيخ فكان بيقول ايه هل من عدل الله ان يموت اناس من التخمه ويموت اناس من الجوع وسرق شبهة تانية بعديها ان الفقر بيدفع الناس الى الفسوق والفجور ودخل بقى في موضوع اهمية العمل عشان تكسب وتبقى غني ونسي الشبهتين الاولانيين وانا كلمت الشيخ بعد الخطبة مباشرة وقلت له يا شيخ انت اثرت شبهة وما عالجتهاش قال لا والله جزاه الله خير طب هنعمل ايه ما خلاص عدت الشاهد ايه انا عايز اجاوب على الشبهه دي من جهه ايه ان اذا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى خالق المحال متفاوته ما احنا قلنا لو قسنا نسبه الذكاء هتلاقي ده نسبه ذكائه 90 وده نسبه ذكائه 20 المحال متفاوته بس قلت قبل كده ان الله الحكم العدل ان الله الحكم العدل جل جلاله حين يعطي وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال قلت الكلام ده قبل كده لو ان احنا حطينا مقومات الحياه في درجات من عشره يعني الصحه الفلوس الجمال آه، المناصب ال- آه، الزوجة الأولاد الأب والأم الدين العلم ال- قوة القلب حطينا المقومات دي وادينا لكل واحد درجة من عشرة هتلاقي كل الناس متساوين بعدل الله لأنك هتلاقي واحد في الفلوس 8 من عشرة وفي الصحة 2 من عشرة وفي مقابله واحد في الفلوس اتنين من عشرة وفي الصحة عشرة من عشرة مش قلت لكم قبل كده حقد الاغنياء انه شاف بياك... شاف واحد بياكل سندوتش فول على طعميه سندوتش فانتوم ها فول على طعميه بقرن فلفل اخضر مع محطوط فيه آه، آه، آه، ها وقاعد يقطم كده فالغني قال اه ده انا لو كلت السندوتش ده ارقد فيها شهر والتاني بيقطم وطاير ما هو اكلة السندوتش دي تساوي مليون جنيه صح ولا لا لان هو عن- ده عنده معدة تهدم الزلط والتاني معدته بتتعب من قال لي انه بيعمل الرز على بخار مية من غير سمنة بياكلوا كده هي دي ناس كده وناس كده انت عايز تقول ان انت فقير في المال يعني كده انت ربنا ظلمك اعوذ بالله ان الله لا يظلم مثقال ذره اداك مقابل المال ده 100 حاجه لو رايت نعم الله عشان كده عايز اقول اللي ما ادهاش زوج اللي زوجها مات اللي اتطلقت اللي ما ادهاش عيال اوعي تفكري لحظه واحده ان انت مظلومه ده ربنا مديكي نعم مقابل ده لو بصيت لها لا ترفعي راسك من السجود شكرا لله ليل ونهار لذلك هل من عدل الله ان يموت اناس من التخمه واناس من الجوع نعم ده عدل اه اه كده باقصى قوه وبقلب جامد اه ده عدل امال هيتفاضلوا في الاخره ازاي واوعى تفكر مره واحده في حياتك ان الغني افضل من الفقير فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا كلا ربنا اللي قال كده كلا لا نستطيع ان نقول ابدا لا يجوز ان نقول ان الغني افضل من الفقير ولا يجوز ان نقول ان الفقير افضل من الغني ان اكرمكم عند الله اتقاكم اكرمكم يعني افضلكم عند الله اتقاكم التفاضل بالتقوى مش بالفلوس قد يكون غني افضل من فقير وقد يكون فقير افضل من غني الافضل عند الله الاتقى والسؤال ده طرحناه وجاوبنا عليه عشرات المرات في حياتنا ايهما افضل الغني الشاكر ام الفقير الصابر الغني الشاكر ما بنقولش غني مشغول بماله ولا غني فاسق فاجر وما بنقولش فقير ضجر حاقد حاسد لا بنقول احسن الطرفين غني شاكر وفقير صابر ايهما افضل الافضل الاتقى الاتقى مطلوب من المسلم يبقى غني ولا فقير مطلوب منه انه يبقى تقي ثم لا يضره بعد ذلك ان كان غنيا او فقيرا يبقى راضيا بما قسم الله له عاملا في طلب مرضات الله بما اعطاه الله له يبقى هو ده الافضل اما التفضيل بينهم تفضيل مجرد ما ينفعش ما نقدرش الاعلم بالافضل هو الله لذلك يبقى اجبنا عن هذه الشبهه شبهه ان ربنا يقسم الرزق ده غني وده فقير هذا من عدل الله ولا يجوز ان نقول هل من عدل الله السؤال نفسه لا يجوز سوء ادب مع الله وانا كنت اتكلمت كان بيقول ايه نسيت احسن بس اتكلمت عن الادب في الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى كان في واحد معلش خلينا نسوق الكلام ده يمكن يعالج حاجة في قلب حد يا رب ارزقني الإخلاص في القول والعمل يا حي يا قيوم يا رب أنك تع... إنك تعلم من ضميري وخاطري وقلبي وفؤادي وعقلي أنني ما أريد إلا طلب مرضاتك فاعف عني وسدد لساني واحد ماشي بعربيته ومعاه زوجته واربع صبيان عمل حادثة ماتوا الأربعة والأم في العناية المركزة والأب نجا تقريبا القصة كده فقالوا لي الحقوا الراجل هيكفر رحت له فقال لي مش ربنا قال ولا تقتلوا أولادكم قلت له آه قال يعني يقول لنا ما تقتلوهمش وهو يقتلهم قلت له كذبت إن كنت تؤمن بالله فلا يجوز أن تتكلم عن الله بهذه الطريقة وإن كنت لا تؤمن بالله يبقى مش ربنا اللي قتلهم أنت اللي قتلته أنت اللي كنت سايق العربية وأنت اللي قلبتها وأنت اللي موتته تؤمن بالله يبقى تفهم أن الله جل جلاله كل شيء عنده لحكمة هو الحكيم العليم القدير فهذا لحكمة سواء كانت عقوبة سواء كانت ابتلاء لك وامتحان واختبار أنا أعرف أن الصدمة عليك شديدة ولكن ربك أرحم بك من نفسك فاللي حصل ده رحمه ان كنت تؤمن بالله ما بتؤمنش بالله انت اللي رحت بالعربيه وربنا سبحانه وتعالى قال لك ادخل في ال- في الرصيف وبعدين يتقلب في العمود وبعدين يجي قدام التريلا تداس عليك ربنا ما قالكش اعمل كده ولا عمل فيك انت اللي عملت ايدك انت اللي شغال اما ان كنت تؤمن بالله وان هذا قدر فهذا القدر هو الخير لك الشاهد اللي انا عايز اسوقه بكل الكلام ده ايه الادب في الكلام عن الله والكلام مع الله الادب غلب في عصرنا فعلا سوء ادب ظاهر في الخطاب عن ربنا في الكلام عن ربنا الله العظيم الجليل الله الكبير المتعال الله الخالق الله البارئ المصور الله الكريم الله الواسع الله العليم الله النور الله احكم الحاكمين سبحانه وتعالى كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال حين يخلق يخلق بعلم والله خلقكم وما تعملون فحين يخلق فيك قوة الإرادة ويخلق في الثاني قوة القلب ويخلق في الثالث قوة الجسم ويخلق في الرابع قوة العقل هذا كله بمقدار ميزان ده 8 من 10 هنا و2 من 10 هنا وده 2 من 10 8 ده 6 من 10 هنا و4 من 10 هنا وده 6 وده هي كده في الاخر هتلاقي نفس كل الناس متساوون في عطاء الله تماما ان الله لا يظلم مثقال ذره امن ويلك امن امن ان الله لا يظلم مثقال ذره العدل المطلق يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا لازم تفهم كده إن الله يمتنع الظلم عليه سبحانه وتعالى ولا مثقال ذرة فكل ما أصابك عدل عدل نرجع إلى كلام ابن القيم تاني التوفيق والخذلان هل لهما سبب أم هما بمجرد المشيئة قال سببهما أهلية المحل قلت طب سبحان الله ليه ادى ده وما اداش ده الله العليم يعلم ان ده ينفع وده ما ينفعش ده يصلح وده ما يصلحش الحديث الضعيف جدا بل الباطل ان من عبادي من يصلحه الفقر ولو أغنيته لفسد حاله ومن عبادي من يصلحه الغنى ولو أفقرته لفسد حاله أنا عليم أدبر أمر عبادي بما أشاء سبحانه وتعالى اللي مش حديث ده معناه صحيح ابن الجوزي اما بيتكلم عن الزهد في كتاب تلبيس ابليس يوم يقول ايه وهناك اناس لا يصلح مزاجهم لتصح عبادتهم الا بشيء من اراحه الجسد وامتاعه فان لم يكن لم يستطع ولذلك احل الله الطيبات كان سفيان يحمل معه في السفر الفالوزج الفالوزج ده مش عارف اقول لك زي ايه بس حاجه حلوه قوي مش عايز مش عايز اقوله ام علي بس حاجه زي كده يعني اللي هي يعني ايه آه، خبز بسمن وعسل و... وسكر وفاكهه حاجه عاليه بسمنه عاليه قوي ف يعني كانت اعلى حاجه في الحلويات فيقال له انت وانت انت تحمل هذا في السفر ده الواحد وهو مسافر بياكل اي حاجه بقى سندوتشات جبنه شايل انت معاك قال ان الدابه اذا لم تحسن علفها لم تعمل فالشاهد ايه ان بعض الناس يصلحه انه ما ياكلش حاجه خالص ويعبد ربنا ويبقى تمام التمام وبعض الناس لو ما دبهاش تمام ما يقدرش يقف ولذلك كان سفيان ده نفسه بعد ما ياكل يربط وسطه ثم يقوم الليل كله ويقول اعلف الدابة ثم كدها اعلف الحمار ثم كده لا كانت دابة لا تعمل بعلفها كل كويس كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كل كويس بس كل واعمل بأكلك مش تاكل وتنام طول الليل يا حاج كل واعمل بأكلك نام اه نام بس ما تقوم اشتغل بقى يعني نمت خلاص أربع ساعات نمت ست ساعات كفاية قوي قوم بقى بقية الساعات شغل تبقى راجل وقدها الشاهد ايه ان الله عز وجل يدبر امر عباده بما يصلحهم بما يصلح معاشهم وانما الفساد ياتي من قبل الناس فهو سبحانه خالق المحال متفاوته في الاستعداد والقبول اعظم تفاوت فالجمادات لا تقبل ما يقبله الحيوان والجماد والحيوان كل منهما ما قصدوش الحيوان اللي هي الحيوانات يعني وانما قصده الحي الكائن الحي وكذلك النوعان كل منهما متفاوت في القبول فالحيوان الناطق البشر يعني الانسان لا يقبل ما لا يقبله البهيم وهو متفاوت حتى هذا الناطق متفاوت في القبول اعظم تفاوت وكذلك الحيوان البهيم متفاوت في القبول لكن ليس بين النوع الواحد الواحد من التفاوت كما بين النوع الانساني كل العلماء متفقون على هذا المبدأ ان التفاوت بين الناس بين البشر تفاوت يعني بعضهم اعلى من الملائكة وبعضهم اقل من بعرة شوف التفاوت الرهيب ده سبحان الله العظيم فكرني التفاوت ده ما كنت قلت زمان الكلام ده زمان قول من 20 25 29 سنة في خطبة جمعة ما زالت موجودة اسمها بين البداية والنهاية دور عليها البداية والنهاية ولان ان ان هل كان إن حين تنظر الى قول هارون الرشيد من هارون الرشيد امير المؤمنين الى نقفور كلب الروم بلغتني رسالتك يا ابن الكافرة والامر ما ترى لا ما تسمع وسير له جيشا الراجل اترعب وخاف وقال له خلاص حقك عليا مش هعمل كده تاني الشاهد ايه واظن هارون الرشيد قال لهم هاتوهولي هنا جابوه من قفاه الفرق بينه وبين النهاردة اللي بيخاطب به امثال هؤلاء زي فعلا ايه اكتر من بين السماء والارض الشاهد الشاهد ان الانسان لما تقيس مثلا لا ما ينفعش ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا ما أقدرش أقول انك تقيس بين النبي محمد وحد ايا كان هذا الاحد لكن لما تقيس بين انسان صالح يعرف ربنا وقريب من ربنا وبين يعني واحد بيعبد بقرة ولا بيعبد تمثال و قاعد مدمن مخدرات بيشم وقاعد في مزبله تقيس بين ده وده لا اله الا الله تفاوت رهيب جدا سبحان الله تفاوت الهمم يبقوا فكروني المره الجايه اجيب كلام لابن الجوزي عليه رحمه الله لما كان المتنبي بيمدح آه، نقفور ولا غيره ولا الناس دول مش مش نقفور كافور كافور كان آه، كان رئيس وزراء كافور ده ها آه، كان بيمدح الامير والوزير و... بيقول بي- ابن آه، ابن الجوزي بيقول لقيته في الاخر طالب ايه بيقول لهم ولوني ولايه ولا ادوني اقطاعيه ابن الجوزي بيقول سبحان الله العظيم بقى كل التعب ده وكلام بقى همته عالية جدا عشان يطلب ده وشوف ده بيطلب ايه امال طالب الجنة بقى يعمل ايه سبحان الله العظيم آه، فكرني الكلام ده كمان بحاجة وهي قضية التنازع على الدنيا يا ابني دي دنيا ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع لو حطيت صباعك في البحر وطلعته صباعك ده خد ايه من البحر ها ادي الكوبايه اهي مليانه اهي صباعك ده لما نزل الكوبايه وطلع خلاص خد ايه من الكوبايه نقصد قد ايه الكوبايه اهي الاخره البحر واللي صباعك خده ده هو الدنيا سبحان الله العظيم لما يجي اخوك خلينا بس في اخلاقيات الزمان اخلاقيات الزمن ده يجي اخوك يطمع في حته منك تقول له لا او تعمل مشاكل كنت بحل مشكله من اتنين بين اتنين اصحاب ملايين مختلفين على 5000 جنيه يا ابني ده انت بتلمع بيهم الجزم ايه 5000 جنيه لا حقي هنخسر بعض عشان 5 جنيه قالوا عشان 5 ساخ سبحان الله العظيم وهو بيدعي له يقول يا رب يرزقك الجنه ربنا يرزقك الفردوس الاعلى من الجنه بتدعي له بالفردوس الاعلى من الجنه وتستخسر فيه 5000 جنيه اه اصل الجنه ببلاش هو الدعاء بفلوس لو هندفع على الدعاء فلوس ما كانش حد دعا لحد شفت ازاي آه تفاوت بين الناس في النظر للدنيا والنظر للآخرة هو ده التفاوت هو ده الحاصل يقول ابن القيم عليه رحمة الله فإذا كان المحل ها قابلا للنعمة بحيث يعرفها ويعرف قدرها وخطرها ويشكر المنعم بها ويثني عليه ويعظمه بها ويعلم انها اي النعمه من محض الجود وعين المنه من غير ان يكون هو مستحقا لها ولا هي له ولا هي به وانما هي لله وحده ومن الله وحده وبالله وحده فإذا وحد العبد ربه بنعمته وصرفها في محبته شكرا وشهدها من محض جوده منه وعرف قصوره وتقصيره في شكرها عجزا او ضعفا او تفريطا وعلم انه ان ادامها عليه سبحانه فذلك محض صدقته وفضله واحسانه وان سلبه اياها فهو اهل لذلك مستحق له فحين ذاك يكون المحل قابلا للنعمه سبحان الملك انا عايز نفهم الكلام ده والله الكلام ده محتاج تركيز شديد جدا لما قالوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ربنا رد قال ايه اوليس الله باعلم ها بالشاكرين اوليس الله باعلم بالشاكرين يبقى القضية هنا كلها عشان صلاحية المحل شكر النعمة واوعى تفكر مرضى عمرك في حياتك ان النعمة بس الفلوس انت لما تيجي تعد النعم الفلوس هتنتحر تموت غلط قلت لكم واحد كنت اعرفه زمان كان بنتكلم انا وهو فاكر في البلكونه بتاع المعتمديه كده واقفين وجت سيره فلان يملك كذا وفلان يملك كذا طلع باريزه من جيبه كده 10 ساغ يعني 10 قروش آه، واحد على 10 من الجنيه وقال آه، بقى هو بيعمل كده وانا وانت مديني دي دي مش عايزها اهو وراح رامي ال 10 جنيه والله ربنا هو العليم والشاهد ان هذا الانسان انتحر بعد كده في اخر حياته شنق نفسه ومات هي كده جزائها كده ممكن تبقى البريزة دي العشرة قروش دي نعمة افضل من عشرات البلايين اذا قبلت النعمة هي دي قبول المحل اقبل نعمة الله قل له يا رب قبلته اقبل انا عايز اقرا تاني علشان تستقبل نعم الله عليك تستقبل نعم الله وانا قلت كتير ان معرفة النعم علم مطلوب كنا بنقول امبارح ان اللي بيجي يقول انا عايز اطلب علم للاسف الشديد انه بيفكر ان العلم الفقه والتفسير والاصول والمصطلح بس لا ده ده علم جنبيه فيه علوم تانية علم الايمان وعلم القلوب جنبيه فيه علوم تانية وانا قلت هناك علوم لا تتعلم من الكتب هناك علوم لا تتعلم الا من الفقر هناك علوم لا تتعلم الا من المرض هناك علوم لا تتعلم الا وانت مظلوم في علوم كده مش مش من الكتب امال احنا بنتكلم في ايه احنا بنتكلم في صحبة الصالحين هناك علوم لا تتعلم الا من الصحبة بس من صحبة الصالحين الشاهد ايه ان ال- ان ان الت- التعرف على نعمة الله قال سبحانه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون اذكروا آلاء الله وأما بنعمة ربك فحدث حتى لو هتحدث بها نفسك يا أخي إذا كنت خايف من الحسد وخايف من الأذى حدث بها نفسك يا أخي ذكر النعم اقعد قول نعم ربنا عليا كذا وكذا اذكر نعم الله عليك آه امتى بقى ربنا هيكرمنا ونعمل الجرد النفسي آه ان اجيبك انيمك على الشيزلونج كده واقول لك احكي لي اقصى نقطة تقدر توصل لها بذهنك وانت طفل من سن كام سنة قول لي كان نعم ربنا عليك ايه من ساعتها لحد النهاردة تذكر سترك في ايه وعافاك من ايه ولطف بيك في ايه ويسر لك ايه واعانك على ايه وصرف عنك ايه وحماك من ايه تذكر دلوقتي مش عايز اقول لك زي ما الناس تانية بتقول عندك كلى بكام وقلب بكام وانف بكام كان لسه واحد بيقول لي ان حد ابتلي بموضوع الريق ده ريقه نشف فبيجيبوا له آه، حاجه عشان آه، تجري الريق كل يوم ب 30000 جنيه لسه مين النهارده بيقول لي اه الشيخ فلان احتاج دواء ب 144000 جنيه اللهم اشف كل مريض مسلم اللهم عاف كل مبتلى مسلم اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين اللهم اتم الصحه والعافيه على دعاه المؤمنين اللهم انا نسالك ان تشفي الشيخ ابو اسحاق الحويني شفاء لا يغادر سقما اللهم ارفع عنه البلاء واتم عليه العافيه اللهم اعليه الى العافيه وامسحه بيمينك الشافيه والشيخ محمد حسان اسال الله ان يشفيه ويعافيه وان يتم عليه الصحه والعافيه اللهم اقر اعينهما بمت... بالصحه وتمام العافيه اللهم اني اسالك لهما العافيه وتمام العافيه ودوام العافيه والشكر على العافيه وجميع مرضى المسلمين اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا اللهم انا نسالك العافيه وتمام العافيه ودوام العافيه لجميع المسلمين والمسلمات امين امين امين ال- النهارده لما تشوف المرضى سبحان الله العظيم بس خلاص نرجع تاني لموضوع ابن القيم بيقول ايه فاذا كان المحل قابلا للنعمة الله يكرمك يا سامح ركز بقى إذا كان المحل قابلا للنعمة يقبل النعمة إزاي أهي بحيث يعرفها اثنين ويعرف قدرها ثلاثة وخطرها أربعة ويشكر المنعم بها طب اقف معاهم واحده واحده حاضر بحيث يعرف النعمه يعني انا عايز اعرف نعمه راحه البال سبحان الله العظيم بالله عليك لما تبقى انسان بالك مرتاح مفيش قلق ولا خايف من حد ولا زعل ولا شايل هم حاجه شش. مش قلناها قبل كده حط دماغك كده على المخده بالليل خوخ. اول ما ندخل ن- ل- ايه الهخ جه اه حط دماغ- خلاص راح في سبات عميق مفيش قتيل مفيش راحه البال دي تسوى كام والله لما آه، الشاعر أرى على الخليفة المأمون بيت شعر قال له إيه؟ قال آه، من لي بظل صاحب يروق ويصفو إن كدرت عليه معلش البيت مكسور بس هي في حتة واقعة مني ها، من لي بظل صاحب يروق ويصفو وإن كدرت عليه فقال الخليفة يا مخارق الشاعر خذ مني الخلافة وأعطني هذا الصاحب شوف بقى لما ربنا يجعل في حياتك 3 4 15 واحد عمال تنكد عليهم وهم بيروقوك مش تحمد ربنا ال- ده قال قال له خد الخلافه واديني واحد يذكر ان واحد كان من اغنياء مصر الكبار في اخر حياته جه في برنامج مشهور سالوه ايه اقل مبلغ طلعته من جيبك قال لهم انا ما بطلعش فلوس من جيبي طب اقل شيك كتبته قال لهم 120 الف جنيه ده الكلام ده من 10 ل 15 سنه ايام ما كانوا برضه الم- ده- دول مبلغ ضخم الشاهد ايه قالوا له طيب ايه الحاجه اللي في طول عمرك كنت بتتمناها وما لقيتهاش قال اسمه هو وقال ايه ما لقيتش حد بيحب فلان شفت بقى شفت ان انك انت حواليك ناس بتحبك وبتحبك وبس مش عايزين منك حاجه لا عايزين فلوسك ولا عايزين شهرتك ولا عايزين آه، يعني خدماتك ولا مش عايزين منك حاجه خالص سبحان الله انا بقول كنت ماشي انا وزوجتي آه، مره في في في المدينه في السوق وفوجئت واحد هجم عليا وقعد يعيط ويسلم كده فالمهم هي امتعضت حضرتها فقلت لها لا ده دي اغلى من الفلوس حب الناس ده اغلى من الفلوس اغلى من كل حاجه في الدنيا هو هو انا دلوقتي الراجل ده لا اعرفه ولا يعرفني ولا خدمته ولا اديته حاجه ولا عملت له حاجه ده الحب في الله النعمه دي ده اللي انا بقول عليه معرفه النعمه يا جماعه حاجات كتير قوي بقى زي كده والكلام ده اديته امثله كتير زمان مش عايز اعيدها تاني في لما اتكلمنا عن الاعتبار باهل البلاء قلت لكم ساعتها يا عم احمد الله يرحمك انت كمان قلت ساعتها ان احد اخواننا لما كان عمل حادثه وعلقوا رجليه وايديه اتكسروا قال نفسي اتقلب على جنبي يا القلب على الجنب دي نعمه وانت عمال تتمرغ على السرير ليل ونهار ما حسبتهاش من النعم دي وانت بتكتب نعم ربنا عليك ما كتبتش نعمه ان انت بتتقلب على جنبك دي من النعم واحد عمل حادثه على المحور قريب اللهم عافي كل مبتلى واشفي كل مريض اللهم عافيهم يا رب العالمين اللهم عافيهم ولا تبتلنا يا حي يا قيوم طار جفنه جفنه اللي فوق ده فسبحان الله شيء عجيب جفنه ده اتقطع فبات طول الليل عينه مفتحه ما بتتقفلش فقال يعني اموت احسن اموت احسن يترجعوا لي جفني انت عديت الجفن ده انك بتعرف تغمض من النعم انا لو قعدت اعد لك بقى اللي انت مش حاسبه اللي انت مش حاسبه بعد اللي انت حسبته معرفة النعمة اتنين ويعرف قدرها من اخطر اسباب زوال النعم عدم تقدير النعمة ما انا لو جيت اديتك هدية خد خد القلم ده هدية ليك رحت انت واخده عامله كده عمر يجيب لك هديه تاني لا لا ده انت المفروض تعرف قيمتها القيمه مش في ايه قيمه الالم نفسه وانما القيمه مين اللي اداهولك هي دي فلما تكون حاجه جايه لك من ربنا دي كفايه ان ذكرك واعطاك ومنحك واختصك مهما كانت هذه النعمة من وجهة النظر الناس قليلة إلا أن كونها من الله يعظمها ويعليها آه، يعرفها اثنين يعرف قدرها وخطرها عظمتها خطرها يعني عظمة هذه النعمة ويشكر المنعم بها دايما نقول الكلام ده في الافراح ان الزواج نعمه وشرط شكر النعمه ثلاثه اشياء واحد الاعتراف بها باطنا اثنين التحدث بها ظاهرا ثلاثة استعمالها في شكر المنعم ال- ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لئن شكرتم لأزيدنكم اي نعمه انت هتشكرها هيزيدك كن على يقين من ذلك هذا وعد الله لا يخلف الله الميعاد لا يخلف الله وعده وان ما شكرتش هيعذبك بالنعمه اللي انت ما شكرتهاش ده كلام ابن القيم في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ماشي يا عم عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين الاثنين صح بيقول ايه بيقول ومن لم يشكر نعمة الله عذب بذات النعمة ولا بد يعني اللي ربنا اداله زوجة وما شكرهاش ربنا هيعذبه بزوجته عرفت بقى الحب عذاب ليه هو كده اللي ربنا اداله اولاد وما شكرش نعمة الاولاد ربنا هيعذبه باولاده اللي ربنا اداله فلوس وما شكرش نعمة الفلوس ربنا هيعذبه بفلوسه اللي ربنا اداله صحة وما شكرش نعمة الصحة ربنا هيعذبه بصحته اللي ربنا اداها جمال رشاقة ولم تشكر هذه النعمة سيعذبها الله بها ازاي اشكر هو ده الموضوع استعمال النعمة في طاعة المنعم شرط شرط الشكر أن تستعمل النعمة في طاعة المنعم بمعنى قلت كده إن أنا لو شفت واحد ابتلي في بصره فقلت والله لا أشكر نعمة ربنا على البصر واتصدق بمليون جنيه إذا تصدقت بمليون جنيه شكرا لله على نعمة البصر ثم نظرت بعيني إلى الحرام يبقى ما شكرتش نعمة ربنا شرط الشكر استعمال النعمة في طاعة المنعم إذا استعملت النعمة في معصية المنعم فإنك لم تشكر نعمة الله لذلك شكر المنعم بها بها اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور ويثني عليه بها نفسي تقوم بالليل وتقول له يا رب شكرا أشكرك على نعمة كذا وأشكرك على نعمة كذا وأشكرك على نعمة كذا وأشكرك على نعمة كذا وأشكرك على نعمة كذا أشكرك أشكرك أشكرك واحدة واحدة عدهم على الفرازة اشكره قول له يا رب الحمد لله على كذا الحمد لله على كذا الحمد لله على كذا احمد ربنا واشكره أن تثني عليه بها قول يا رب ده أنت كريم قوي إنك اديتني ده وأنا ما استاهلش ده من كرمك ابن القيم يقول في كتاب الفوائد ومن لطيف التعبد بالنعم أن تعتقد أنك لا تستحقها وأنك لست أهلا لها وإنما هي من عين جود المنة من فضل ربنا عليك أنت مفكر لما كنت بقول في الحج يا رب ارزقنا الحج السنة دي يا رب اللهم لا تحرمنا من الحج كنت بقول للناس يعني أنت بتدخل أي حد بيتك فربنا ما بيجيبش أي حد بيته فبستدرج برضه واقول ومين منا يستاهل ان هو يروح بيته مين يستاهل ان يروح بيت ربنا ان ربنا يدخله بيته مين يستاهل احنا ما نستاهلش بس هو كريم ورحيم ولطيف وعفو وحليم وغفور ما استاهلش والله ولا ذره من نعم ربنا عليا لكن هو كريم هو ستر ولطف وأعطى وحلم سبحانه وتعالى لأنه كريم لأنه سبحانه وتعالى قال إن رحمتي سبقت غضبي وإن عفوي سبق مؤاخذتي سبحانه وتعالى فنمرة واحد إنه يعرفها اتنين يعرف قدرها وخطرها ثلاثة يشكر المنعم بها أربعة يثني عليه بها خمسة ويعظمه عليها آه. تاني هنتكلم عن تعظيم ربنا يا ناس احنا لسه لحد دلوقتي ما نعرفش ربنا كويس صدقوني والله احنا ما نعرفش ربنا كما ينبغي والله عظمة ربنا اعظم من ان نحيط بها ولا يحيطون به علما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لي ان احدث عن ديك مرقت رجلاه من الارض وعنقه منسن تحت العرش ديك دي ديك ديك ديك بتاع الفرخ ديك كوكو كوكو ديك الرسول بيوصف دي يعني ده مخلوق يعني عادي من مخلوقات الله ديك بس شوف الديك قد ايه رجله خرمت الارض نازله تحت الارض وعنقه منساني تحت العرش تخيل عظم حجم هذا الديك وهو يقول سبحانك ما اعظمك الديك الديك ها الديك هو اللي رجليه خمرقت من الارض وعنقه منسن تحت العرش وهو يقول سبحانك ما اعظمك فيقول الله ما علم هذا من حلف بي كاذبا آه ولما نتكلم عن عظمة ربنا بقى الواحد بيتوجع لسه أنا أعتذر إليك يا رب أنا أستغفرك وأتوب إليك يا رب يا رب سامحني يا رب يا رب اغفر لي واعف عني يا رب إن أنا لحد دلوقتي مش عارف أتكلم عنك ولا عرفت أقول حاجة ليعظمك الناس كما ينبغي يا رب سامحني أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله